بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الموحدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم لنزداد إيمانا ويقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن سنته الشريفة المطهرة وحي وحق وصدق إلى أن تقوم الساعة وأن صحابته الأطهار وعلماء حديثه الأبرار قد أدوا ما عليهم فنقلوا لنا السنة وها نحن نراها تتحقق وما زالت تتحقق حينئذ ننطق بالحق مكبرين قائلين الله أكبر صدق الله تعالى وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم نقف مع بعض النبوءات في هذا اللقاء منها نبوءة السنوات الخداعات واضحة لنحذر منها لنؤمن أنفسنا لئلا نخدع في من يكذب أو يخون أو يتكلم فيما لا يتخصص فيه في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال السفيه يتكلم في أمر العامة وفي رواية التافه يتكلم في أمر العامة وفي رواية من لا يؤبه له الرويبضة هو من لا يؤبه له وفي رواية الفويسق يتكلم في أمر العامة ودي أخطر حتة في الحديث وقد وقع ذلك سنوات خداعات يعني إيه سنوات خداعات يعني سنوات يكثر مطرها ويقل خيرها يعني المطر لما يجي الناس بتستبشر ان الزرع يطلع والثمار تطلع وكده فيأتي مطر كثير والإنتاج قليل يقول لك السنة دي هيفت معانا الأرض مفيش طرح مفيش ثمر مفيش غلال رغم كثرة المطر سنوات خداعات وما ذلك إلا بسبب المعاصي إلا بسبب المعاصي يعني الناس يحرمون إخراج الثمار بشؤم معاصيهم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه هذه السنوات الخداعات ومن الخداع في هذه السنوات أيضا أنه يصدق فيها الكاذب دي بقى هو السبب إن هي سنوات خداعات سنوات خداعات يعني مطر كثير وإنتاج من الأرض قليل لا يتناسب مع غزارة المطر ليه؟ بسبب الذنوب والمعاصي إيه هي الذنوب والمعاصي؟ كتير منها يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة ده معناها أن الأحوال انقلبت وتغيرت وتبدلت معناها أن الرأس بقت في الرجلين والرجلين بقوا في الرأس معناها اللي يستحق التقدم تأخر واللي يستحق التأخر تقدم إن في ناس اتوضعت في أماكن لا تحسن فيها ولا تليق بيها ولا هي أهل ليها ولذلك جاءت السنوات خداعات يصدق الكاذب وفي بعض الروايات زيادة علامات أخرى وهي رواية صحيحة أيضا لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن وحتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام الفحش اللي هو غير المقبول من القول أو الفعل اللي زايد عن حده يعني طبيعة في صاحبه هو يقول لك فلان كده بين قوسين لسانه زفر فلان شوك فلان ده بلا أزرق فلان ده عمي ابعد عنه أول ما يجي لك كده بقى اركن على جنب هو ده معنى الكلام اللي بيقوله الناس في العامية عندنا أدي الفحش طبيعته أنه سيء وسوءه ظاهر واضح والتفحش يتكلف التفحش يعني إيه؟ يبقى هو فحشه 50% يقوم يطلع فحش 70% طب انت حمولتك 50% فحش جايب 20% زيادة ليه عايز يعني يتفحش على الناس يقول لك انا ما اتكلش على ونطه انا مش عارف ايه انا اللي قلع على عين قلع له الاثنين يديني قلم اديله قلمين يقول لي كلمه اقول له عشرة ده اسمه التفحش طب حتى اقول له كلمه واحده بس وجزاء سيئه سيئه مثلها انما تقول له ده التفح ده اسوأ بقى يبقى والتفحش واحد ليست له طبيعه التفحش لكنه يجالس الفاحشين وهو غريب بينهم يبقى واحد كده قاعد مع شله هم قاعدين يشربوا سجاير ويسبوا ويلعنوا ويبصوا على البنات ومش عارف ايه وهم يا شيخ يا عم انت مالكش في الصنف ولا ايه وقاعدين يقولوا له فيوم هو عشان يفضل ماشي معاهم ويتسامر يتفحش هو طبيعته بيئته انه ما اتعودش على كده وفطرته سليمه فلما قعد مع الفاحشين دول قاعدين مش متاقلم معاهم فيقوم يتفحش طب اديني سجاره طيب مش عارف ايه يقوم يعمل زيهم ولما يروح يقعد يعيط طب ايه اللي خليك تقعد معاهم ما تفارقهم ويظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام يقطع أخته عشان الشقة اللي ميراث بينه وبين أخته يقطع أخته عشان حتة الأرض يقتل أخوه عشان ياخد فدان ميراث يضيع عيال ولاد, ولاد أخوه علشان ياخد حقهم حاجات عجيبة وده ظهر فتقوم السنة تبقى خداعة يقل خيرها سواء بقى المطر هيزيد ويقل الانتاج او المطر هيقل اصلا ما يبقاش فيه مطر وبالتالي الانتاج قليل او السلع نفسها والمواد التموينيه تشح والناس تلاقيها بالعافيه ورغيف العيش يقتلوا بعض عليه شغلاء ما هو يصدق فيها الكاذب من هو هذا الكاذب يصدق الكاذب والله لا تظهر الا في الاعلام صراحه مش الاعلام كله في بعض الوسائل الاعلاميه صحيفه او تلفاز او اذاعه او غيره يبداوا ينشروا على الناس اخبار كاذبه في جرايد بتنشر اخبار فلان الفلاني مش عارف حصل له وعمل ايه ويطلع بريء طب ما تنزلوا تكذيب بالبنط العريض زي ما كنتوا عاملين قبل كده القناه الفلانيه تطلع تقول ومعانا مش عارف التصوير الفلاني ويجيبوا كام واحد كده من الشباب وايه رايك في الموضوع الفلاني وايه مش عارف ايه والحكايه ايه ويطلع التقرير ده كله خطا وهم اللي مأجرينهم يقولوا الكلام ده زي الست اللي ربنا فضحها قبل كده جابت شويه بنات واتفقت معاهم على 50 جنيه ربنا فضحها وجرسها ما هو كده من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ويفضحه ولو في عقر داره راحت اجرت كام بنت كل واحده 50 جنيه وقولي انك انت من بنات الليل بتاخدي 50 جنيه في الليله وتعملي الزنا والحرام وقعدوا يقولوا من الكلام ده وبزني مرتين في اليوم وثلاث مرات في اليوم طلعت ان هي مأجراهم ودافعه لهم فلوس عشان تبين ان مصر بالطريقه دي كلها والعياذ بالله وهي هربت واتفضحت اهو يصدق الكاذب والناس صدقت وقعدت تقول الكلام وبياخد الخبر من الجريده على ان الصحفي نبي يوحى اليه يا عم الصحفي بشر زيك وزيه وربنا يهديه احنا مش ضد الصحافه ولا ضد الاعلام احنا ضد الحالات السيئه في اي حاجه ونسال الله الهدايه لمن اساء ونسال الله التوفيق والكمال لمن اتم واحسن فيقوم بقى يجيب خبر ويعمل يضرب اي حاجه من غير وثائق والناس تنقل يقول لك الجريده قالت ده جت في التلفزيون ده القناه الفضائيه قالت احتمل الخطأ افرض نسبة الخطأ ده بالعكس ده انت بداية تفرض نسبة الخطأ في زماننا وما تنقلش كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يبقى بعض الوسائل الإعلامية تنقل الأخبار فبركات يعني الفبركة الإعلامية فيصدق الناس يطلع قنوات تانية تكذب يا جماعة مش كده يقولوا مثلا المشايخ اللي في القنوات بياخدوا مش عارف ألوف مؤلفة وملايين وبيعملوا يا جماعة والله ده الموارد واحد اتنين تلاتة يقوموا يكذبوا الصحفيين يصدقوا الصحفيين اللي بيتبلوا على الشرفاء والشريف ده طلع يبرأ نفسه يا جماعة والله أنا واحد اتنين تلاتة يقول لا أنت كذاب الصحفي هو اللي صادق هو الصحفي أعرف مني بنفسي يصدق الكاذب ويكذب الصادق سبحان الله العلي العظيم ويخون الأمين ويؤتمن الخائن يخون الأمين ويؤتمن الخائن واضح جدا في المخازن واضح في الأوراق فلان اللي عمل والدنيا كلها حوالي منه يا جماعه انا ما عملتش وانتوا عارفين انا مالناش دعوه احتمال تكون انت كده وانت كنت بتضحك علينا من الظاهر واللي عاملها هو لا ده ده بريء ده ده كذا ويشهدوا زور والعياذ بالله يؤتمن الخائن ويخون الامين حتى في عمليه الجواز اللي يدخل بالفهلوه ويقول يا عم انا عندي مش عارف ايه واعمل ايه وهخلي كذا واسوي كذا اه ده انت واد كويس ويجوزوه واللي يجي يقول له يا عمي والله انا ابويا كذا وامي كذا واخواتي كذا ومرتبي قد كده وفي خلال 10 سنين هكون عملت كذا او سنتين او ثلاثه وهبدا بشقه اوضه وصاله ونتجوز ونعمل ونخلي يقول له لا بقى علشان طالع صادق معاك تكذبه وعلشان التاني عمل شويه فهلوه تديله بنتك ما ينفعش يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة الرويبضة الرجل التافه الفويسق من لا يؤبه له السفيه يتكلم في امر العامه يعني يتكلم في الحديث والتفسير والفقه والسياسه والطب والهندسه والتجاره والزراعه والصناعه وقضايا الامه السفهاء تبص تلاقي جايبين ممثل ولا ممثله ربنا يهدينا واياهم مفيش طار بيننا وبينهم علشان يقول لك الحديث اللي في البخاري ده كذب والله شفت مجموعه من الممثلين بيحكموا على حديث البخاري بالكذب جايب لك صحفي يقول حديث البخاري كذب يا عم هات استاذ حديث يتكلم ينفع الكلام ده جايب لك ناس عاميين يتكلموا في قضايا الطب ينفع الكلام ده يبقى معناها انه يتكلم الناس في غير تخصصاتهم كله بقى مفتي وبقى طبيب وكله بقى يحكم من غير اي تخصص يبقى الرويبضة اي واحد يتكلم في غير تخصصه سماه النبي ايه رويبضة ده كتير قوي الرويبضة الرويبضة في زماننا رويبضة كتير فويسق وسفيه ولا يؤبه له يظهر الفحش والتفحش يظهر قطيعة الأرحام ربنا يعافينا أنا عايزك تبقى زي الذهب والنحلة وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بيه كن ذهبا في زمن الفحش كن نحلة في زمن الفحش كن ذهبا ونحلة في زمن الكذب والخيانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث اللي قرأناه والذي نفس محمد بيده في زمن السنوات الخداعات والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل الذهب إن مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهب أدخلها صاحبها النار فلم تغير ولم تنقص دخلت النار طلعت لا, لا تغيرت ولا زادت ولا نقصت طلعت صافية فالمؤمن يطلع من كل فتنة صافي كده لأن معاه إيمانه والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكلت طيبا وأخرجت لنا طيبا ووقعت على الزهرة فلم تكسر ولم تفسد اللهم اجعلنا من الأبرار الأطهار في زمن تتغير فيه الأحوال وتنعكس يا رب العالمين وثبتنا وإخواننا المشاهدين والمسلمين أجمعين واهدنا سواء السبيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبوءات الرسول مبشرات مبشرات وآيات يصدقها الرسول على